بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين احنا في رساله عبرانيين اصحاح ثلاثه واراجع معاكم بسرعه اصحاح واحد واثنين معلمنا بولس الرسول بعت الرساله دي قرب نهايه حياته لما اشتد الاضطهاد من اليهود على اليهود المؤمنين بالمسيح المتنصرين فعشان يثبت ايمانهم ويمنعهم من الارتداد مره اخرى لليهوديه كتب رساله العبرانيين رساله متميزه ومختلفه عن بقيه الرسائل بحكم غرضها لان هذا الغرض في شرح الايمان المسيحي لليهود وفي تثبيت إيمان المتنصرين من اليهود ده غرض خاص مختلف عن أغراض بقية الرسائل كل تركيز الرسالة على ربنا يسوع له المجد وفي مقارنة بين المسيح له المجد مع الملائكة وبعدين مقارنة مع الأنبياء وبعدين دلوقتي هيبقى مع موسى بعد كده مع يشوع مقارنة رئاسة كهنوت المسيح له المجد برئاسة الكهنوت اليهودي مقارنة الذبيحة القديمة بذبيحة المسيح مقارنة الشريعة بشريعة العهد الجديد كلها ماشية على نهج المقارنات بين القديم والجديد وكلها بتبرز حقيقة إيماننا بلاهوت المسيح له المجد وعمله في خلاص البشرية صح اللي فات صح اتنين انشغلنا معلمنا مع معلمنا بولس الرسول بسؤال مهم لماذا تجسد المسيح وقالها لنا بطريقة مبسطة لما قال لكي يذوق بنعمة الله الموت لأجل كل واحد فالمسيح جه عشان يموت عننا ويفدينا ومعلمنا بولس بدأ شرحه للفكرة دي برضو من كتب العهد القديم بدأ بمزمور المزمور الثامن أيها الرب ربنا ما أعجب اسمك في الأرض كلها عشان يشرح لنا من هو الإنسان حتى تذكره وابن الإنسان حتى تفتقده وضعته قليلا عن الملائكة بالمجد والكرامة توجته وأخضعت كل شيء تحت قدميه وابتدى يشرح وصلنا في نهاية كلامه أنه كان لازم يكون فادينا ومخلصنا إنسان زينا من الناحية البشرية لكي يكون مجربا ورحيما مثلنا ويكون إلها أيضا عشان يقدر يكفر عن خطايا البشرية كلها ويكون بلا خطية ودي مش موجودة في أي إنسان تاني و... وبدأ إصحاح ثلاثة بتعبيره من ثم أيها الإخوة القديسون شركاء الدعوة السماوية لاحظوا رسول اعترافنا ورئيس كهنته المسيح يسوع هيبدأ في صح ثلاثة بمقارنة ربنا يسوع له المجد بموسى النبي ليه؟ موسى هو أهم نبي في تاريخ اليهود هو صاحب الشريعة تنسب الشريعة إلى موسى وهو صاحب الكتاب تنسب التوراة إلى موسى كتب موسى أو توراة موسى فهو وسيط العهد القديم من الناحية البشرية يعتبر هو الوسيط وبالتالي اليهود كانوا دايما يفتخروا بانتسابهم إلى موسى يقولوا احنا تلاميذ موسى أفكركم في قصة المولود أعمى لما جم يحاكموا المولود أعمى لأنه بيدعي حسب كلامهم أن المسيح خلق له عينين فشتموه وقالوا له احنا تلاميذ موسى فأما أنت فتلميذ ذاك نحن نعلم أن الله كلمهم كلم موسى لكن ده احنا مش عارفين مين كلمه على المسيح له المجد وطبعا المولود أعمى ببساطته أفحمهم في الرد وقال لهم يعني احنا منذ الظهر ما سمعناش ان حد بيفتح عينين مع مولود أعمى وما كانش من ربنا ما كانش عمل كده ولأنه شاهد للمسيح طردوه من المجموعه إنما كانوا دايما اليهود يفتخروا بقولة إحنا تلاميذ موسى إحنا بتوع موسى حتى الكبار منهم الفريسيين والكتبة ورؤساء الكهنة يقول على كرسي موسى جلس الكتبة والفريسيون يعني على هذا المركز الخطير اللي بيه بيقودوا الشعب أو بي- بيعملوا الشريعة فربنا يسأل له المجد إلهنا كان لازم معلمنا بولس يقول لليهود يجي إيه موسى النبي مهما كانت عظمته في المسيح ما يجيش حاجة ده موضوع إصحاح ثلاثة كله إنه إذا كان موسى شخص عظيم بهذا المقدار بولس الرسول بيقول أنا مش مختلف طبعا موسى النبي موسى عظيم لأنه ما حدش اتقال عليه إنه كان بيكلم ربنا كما يكلم الصديق صديقه زي موسى النبي وإنما ده ما يجيش حاجة برضه جنب ربنا يسوع زي ما هنشوف فيقول لاحظوا رسول اعترافنا ورئيس كهنته المسيح يسوع لما حد يتكلم عن رئيس كهنته أو رسول اعترافنا فيقول طب إزاي يتقال على المسيح كلمة رسول هل يليق أن نقول على المسيح له المجد كلمة رسول من ناحية بشريته إنسانيته طبعا يجوز أنه نقول عليه مرسل من الله لأن المسيح نفسه قال كما أرسلني الآب أرسلكم أنا فالمسيح له المجد مرسل إلينا من السماء هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابن الوحيد يعني أرسله إلى العالم عشان يقدموا ذبيحة لكن ده لا يقلل أبدا من شأن لاهوت إنما دي إشارة إلى ناسوت هو ناسوت كامل بشرية حقيقية إنسان حقيقي البشرية الكاملة دي لها صفات الرسول ولها صفات رئيس الكهنة من الناحية الإنسانية لكن أيضا ده ما لغاش لاهوت هو ما زال إلها لاحظوا رسول اعترافنا ورئيس كهنته المسيح يسوع حال كونه أمينا للذي أقامه كما كان موسى أيضا في كل بيته هم أصل اليهود يقولوا إيه موسى كان الرجل الأمين النبي الأمين الذي اؤتمن على رسالة وكان أمين فيها فقال لهم يعني إذا كان موسى أمين في بيته بيته اللي هو الشعب اليهودي طبعا ربنا يسوع له المجد أمين برضه لكن هوريكم بقى الفرق بين موسى والمسيح كلمة أقامه دي عملت مشكلة وقت أريوس ليه؟ أريوس قال بما أن الكتاب بيقول حال كونه أمينا للذي أقامه يبقى الآب أقام المسيح رئيس كهنة يبقى المسيح له المجد مجرد إنسان أو أعلى شوية من الإنسان إنما مش لاهوت واحد طبعا دي ما تشككناش ليه لأن لما يجي الكلام عن دور المسيح له المجد من الناحية البشرية والإنسانية طب وماله لما يقول أقام ما فيهاش مشكلة عارفين زي إيه زي ما يتقال في الكتاب المقدس إن المسيح قام فتنسب القيامة إلى ربنا يسوع المسيح قام بقوته وفي مرات أخرى تنسب القيامة إلى الآب نقول الآب أقام الابن طب ما هي نفس فعل القيامة القيامة من الأموات المسيح قام بقوته بقوة لاهوته فلأن اللاهوت واحد تنسب قوة القيامة ممكن مرة للآب ممكن مرة للابن مفيش أي مشكلة فالآب أقام الابن صح والابن أقام نفسه برضه صح مفيش مشكلة ليه لأن احنا بنتكلم من الناحية اللاهوتية من ناحية الألوهية فالآب أقام الابن لأن التركيز هنا على دور المسيح كمخلص كشخص يقود الشعب للخلاص هيمشي على الأرض ويقدم نفسه ذبيح فهنا الآب عينه مخلصا طب ده يقلل من كونه آه، إله لا لا يقلل من كونه إله أبدا حال كوني أمينا للذي أقامه كما كان موسى أيضا في كل بيته فإن هذا قد حسب أهلا لمجد أكثر من موسى بمقدار ما لباني البيت من كرامة أكثر من البيت قال لهم إذا كنتوا هتقدموا كرامة لموسى النبي لأنه كان أمين في رسالته وقاد الشعب بأمانة أربعين سنة في البرية إنما في فرق في الكرامة بين صاحب البيت وبين واحد من البيت موسى النبي مجرد عضو في الشعب الذي يقود الله موسى النبي هو إنسان مجرد إنسان نبي اختير لرسالة أما صاحب البيت كله ده المسيح له المجد فبيقول هذا قد حسب على المسيح له المجد أهلا لمجد أكثر من موسى بمقدار ما لباني البيت من كرامة أكثر من البيت يعني اعتبر موسى جزء من البيت طوبة جوه البيت ما احنا بعد كده بيقول علينا كونوا كحجارة حية مبنيين بيتا روحيا فموسى ده حجر وسطينا إنما المسيح له المجد إيه باني البيت كله ففي فرق كبير قوي بين حجر كريم جوه البيت وبين صاحب البيت باني البيت عارفين المقارنة دي تفكرنا بإيه زي ما راحوا يقولوا ليوحنا المعمدان تكونش أنت المسيح قال لهم بتقولوا إيه أنا لست أهلا أن أنحني وأحل سيور حذائه يعني إيه يعني أنا أجي فين في المسيح ده أنا ما استاهلش أكون خدامه عبده لأن اللي ينحني ويحل سيور الحذاء ده نظام العبد للسيد فيوحنا المعمدان اللي شهد له المسيح أنه أعظم من نبي وبالتالي بالنسبة لنا ممكن يبقى في مرتبة أعلى من موسى نفسه يوحنا المعمدان ومع هذا هو نفسه لما سئل عن مركزه بالنسبة للمسيح قال أنا لست مستحقا أن أنا حالي وأحل سيور حذائه يعني أنا مجرد عبد للمسيح إذا ما قيل عن يوحنا المعمدان يقال عن موسى دول عبيد للمسيح بالرغم من كرامتهم العالية جدا إنما هم نفسهم ينظروا للمسيح كمخلص ليهم مخلص العالم كله حجة أخرى لما سئل يوحنا المعمدان برضو قال إيه في يوحنا ثلاثة يقول من هو من يأتي من فوق هو فوق الجميع يعني اللي جاي من السماء ده ده فوق الكل ولكن الذي يأتي من الأرض من الأرض يتكلم يعني احنا مهما كان احنا بشر أرضيين ده بيتكلم عن نفسه هو والأنبياء صحيح الرسالة سماوية لكن الشخص النبي مهما كان هو إنسان تراب أما المسيح له المجد ليس مجرد إنسان هو كلمة الله المتجسد ففي فرق كبير قوي الذي يأتي من فوق هو فوق الجميع فيوحنا ستة برضو في مقارنة أخرى اتعملت بين المسيح له المجد وموسى النبي اليهود حبوا يساوموا ربنا يسوع فقالوا له شوف بقى لقينا الناس كلها ماشية وراه فبدأ في نظرهم يأخذ مكانة موسى النبي وهم غيرانين متغاظين رؤساء الكهنة والشيوخ قالوا له شوف موسى أعطانا المن أنت تدينا إيه دي مساومة قال لهم مش موسى اللي اداكم المن ليس موسى الذي اعطاكم المن بل ابي شوفوا التعبير مش موسى اللي اداكم المن ده ابويا انا اللي اداكم المن اما بقى عن المن انا بقى هو الخبز النازل من السماء من ياكلني يحيا الى الابد وبدا يتكلم باستفاضه عن كونه خبز الحياه وعن كونه طريق الحياه الابديه لدرجه اليهود اتغاظوا ورجعوا وقالوا الكلام ده صعب مين يقدر يقبله ورجع كثير إلى الوراء لكن كان دايما في مقارنة بين موسى وبين المسيح له المجد لأن شايفين في عظمة لم يصل إليها شخص في التاريخ مثلما وصل موسى وبعدين في يوحنا خمسة يقول لهم عارفين لو كنتوا بتسمعوا كلام موسى كنتوا سمعتوا رأيه فيا لأن موسى شهد لي طبعا هم مش عاوزين يسمعوا أي حاجة تشهد للمسيح له المجد لكن المسيح له المجد ذكر أن موسى نفسه شهد ودي تلاقوها في تثنية 18 فرسالة كورنثوس الثانية إصحاح ثلاثة برضو في مقارنة جميلة بين مجد موسى ومجد العهد الجديد كورنثوس الثانية إصحاح ثلاثة معلش احنا بس بنوضح ونرجع تاني لنص العبرانيين بس عشان نوريكم التفكير ماشي ازاي فيقول إن كان خدمة الموت ثلاثة سبعة المنقوشة بأحرف في حجارة قد حصلت في مجد كلام على مين على خدمة العهد القديم اللي يمثلها الحجرين اللي شالهم موسى اللي كان منقوش عليهم بأصبح الله مفيش مجد أعظم من كده مفيش حدث تاريخي بعظمة هذا الحدث في العهد القديم إن البشرية بتستلم بخط ربنا الشريعة لكن سماها إيه معلمنا بولس شوفوا إن كانت خدمة الموت المنقوشة بأحرف في حجارة قد حصلت في مجد حتى لم يقدر بنو إسرائيل أن ينظروا إلى وجه موسى لسبب مجد وجهه الزائل ما انتهت القصة دي بإيه إن موسى بعد كده بقى ينزل من الجبل الناس مش قادرة تبص في وشه من النور المنعكس على وشه من قعدته مع ربنا فاليهود مش قادرين يبصوا في وش موسى بقى يحط برقع إنما كل ده في الآخر انتهى بإيه انتهى بموت الناس دي كلها هلكت في البرية فسماها خدمة الموت وإن كانت حصلت على مجد المجد ممثل في إيه إن موسى وشه بقى منور من كتر مجد خدمته فيقول إن كانت الخدمة دي خدمة الموت المنقوشة بأحرف في حجارة قد حصلت في مجد فكيف لا تكون بالأولى خدمة الروح في مجد يعني دي خدمة الحرف صار لها مجدا هم لما تبقى خدمة الروح إذا كانت الخدمة اللي انتهت بهلاك اليهود برضو كان ليها مجد لأن في تعامل مع الله فكم وكم لما يتجسد ابن الله بالحقيقة وينزل للعالم مجدها إيه دي وبعدين يقولها بطريقة تانية إن كانت خدمة الدينونة مجدا الدينونة يعني إيه؟ يعني حكم على الشعب اليهودي بالفناء أغلب الجيل اللي طلع من مصر هلك ما عدا النفرين يشوع وكلب سبب عدم إيمانهم فتسمت خدمته خدمة موسى يعني لو موسى داخل كده على ربنا حاسس مش مبسوط ليه الجيل اللي خرج بيه من مصر كلهم هلكوا مفيش غير العيال الصغيرة اللي كبرت في البرية دخلت بإيمان على كنعان فموسى حاسس بعجز مع عظمته ودالته وكرامته الكبيرة قوي فإن كانت خدمة الدينونة مجدا فبالأولى كثيرا تزيد خدمة البر في مجد يعني في العهد القديم البر عاجز معطل ومع هذا موسى له مجد وكرامة والخدمة لها مجد طب تقولوا ايه بقى عن الخدمة التي يقودها ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح في العهد الجديد لا تعطي دينونة إنما تعطي برا تطلع من مستوى الحرف إلى مستوى الروح يقولها بطريقة ثالثة فإن ف... لأنه إن كان الزائل في مجد فبالأولى كثيرا يكون الدائم في مجد هنا الزائل على مين على موسى وخدمته لأن موسى كشخص مهما كان له نهاية وخدمته مهما كانت لها مجد إنما انتهت في الآخر إن ربنا رفض الشعب ده وانتهى عهده مع اليهود أما المسيح له المجد فهو الدائم إلى الأبد فكيف يكون مجده إذا بولس الرسول كان مشغول بالمقارنة دي من بدري فكورنثوس عمل مقارنة ربنا يسوع له المجد نفسه دخل في مساومة مع اليهود كانوا بيساوموه بقولة موسى عمل لنا أنت هتعمل إيه وفي العبرانيين نرجع تاني نشوف كان ربنا يسوع في مقارنته مع مع موسى النبي بولس بيقول فيه ايه يقول فإن هذا مسيح له المجد قد حسب أهلا لمجد أكثر من موسى بمقدار ما لباني البيت من كرامة أكثر من البيت يعني كأنه عاوز يقول لهم إيه أنتوا بتقارنوا مين بمين موسى ده حتة من البيت إنما المسيح ده باني البيت كله لأن كل بيت يبنيه إنسان ما ولكن باني الكل هو الله الآية دي تؤكد أن المسيح هو الله ليه؟ لأنه لسه بيقول كرامة باني البيت ونسبها للمسيح فعشان يدي مثل يقول كل واحد بيبني البيت إنما بيت ربنا مين اللي هيبنيه ربنا نفسه يبقى ربنا نفسه هو اللي بيبني بيته ولسه بيقول المسيح هو باني البيت إشارة إلى لاهوته موسى كان أمينا في كل بيته كخادم التعبير ده مهم أوي يعني موسى بيشتغل في بيت ربنا برتبة إيه خادم مهما كان خادم يعني عبد يعني خدام مع عظمة موسى احنا لا نقلل أبدا من شأن موسى النبي ده بنسميه رئيس الأنبياء موسى ده شخص عظيم جدا إنما إذا اتحط في مقارنة مع ربنا يسوع له المجد لا مفيش مقارنة ليه؟ دي مقارنة عبد بسيد دي مقارنة إنسان بإله دي مقارنة عضو في البيت من باني البيت وصاحب البيت فما فيش مجال للمقارنة فلأنه بيخاطب اليهود أو الذين كادوا يرتدوا إلى اليهودية قال لهم أنتوا بتتكلموا عن إيه إن كان رسولكم هو موسى إحنا رسول اعترافنا المسيح وإن كان رئيس كهنتكم هو هارون إحنا رئيس كهنتنا هو المسيح تلاحظوا أن المسيح كمان جمع موسى وهارون في شخصه جمع الرسولية كلها وجمع الكهنوت كله لأن هو الإله الكامل المتجسد كل بيت يبني إنسان ما ولكن باني الكل هو الله موسى كان أمينا في كل بيت تعبير البيت إشارة إلى الشعب اليهودي كله بس لأنه التشبيه ده كتير قوي في الكتاب فكان محفور ومعروف عند اليهود أن يمثل الشعب أو الديانة كلها تمثل ببيت وربنا صاحب البيت التشبيه ده مشهور عندهم وعندنا مقبول الفكر كنيسة هي بيت الله وكلنا أعضاء في هذا البيت عيلة واحدة يرأسها المسيح له المجد رأس البيت كله كلنا أعضاء بقى وكلنا في العيلة عشان كده حتى ضمنيا دي بيفهم منها ان لازم يبقى لنا علاقة بالقديسين والملائكة مش عيلة واحدة بيت واحد موسى كان أمينا في كل بيته كخادم شهادة للعتيد أن يتكلم به يعني دور موسى خدام في البيت يشهد بالحق يقدم الشريعة كما أرادها الله لشعبه ويتكلم عما يأتي بعده للعتيد أن يتكلم به يعني دور موسى كمان مش بس ينظم الشريعة ينظم العبادة يقود الشعب إنما كمان يشاور على المسيح الآتي زيه زي كل الأنبياء كل نبي كان له دور في وقته وله دور في مستقبل دوره في وقته أن يخلي الناس تتوب وترجع لربنا ويعرفهم كلمة ربنا عشان يمشوا صح ويظبط الفساد اللي في المملكة أو في الشعب قبل ما كانت مملكة إنما في دور آخر لكل نبي أن يشاور على الخلاص الآتي وإلا ما كانش يتسمى نبي النبي هنا يحمل نبوة والنبوة دي حاجة في المستقبل الآتي فلازم يشاور على المسيح وعلى العهد الجديد وعلى الخلاص وعلى السماء رحلة الحياة الجديدة أما المسيح تلاحظوا كلمة أما بتتكرر ليه لأن كل القصة على مقارنة مقارنة موسى بربنا يسوع موسى كان أمينا كخادم أما المسيح فكابن على بيته قبلها لسه بيقول باني البيت وقبلها قال صاحب البيت دلوقتي بيقول ايه بيقول ابن على البيت هتقول تفرق ما تفرقش ما هو ابن البيت صاحب البيت ابن البيت هو صاحب البيت لأنه يورث الوريث الشرعي لأي بيت هو ابن صاحب البيت فالمسيح له المجد هو ابن على بيته يعني هو صاحب كل حاجة فموسى خدام في البيت المسيح له المجد صاحب البيت لأنه ابن البيت لعل واحد ما يكونش فاهم معلمنا بولس بيقصد ايه قال بيته نحن بيته بقى الحقيقي مش اليهود خلاص اليهود ما عادوش بيته لأن ربنا يسوع له المجد في آخر رحلة حياته على الأرض قال هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا مع أنه قبلها بكم يوم كان بيقول إيه بيتي بيت صلاة يدعى كان لسه مطول باله لآخر مرة وبعدين أخيرا قال يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليه كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريده هو ذا لأول مرة بقى يقول إيه بيتكم ما عادش بيتي يترك لكم خرابا لما قال بيتكم ما عادش اليهود بيت ربنا بيته إيه بقى نحن إحنا اللي بقينا بيته إحنا اللي خدنا هذه الكرامة زي ما قالها معلمنا يوحنا في أول إصحاح قال إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله أما الذين قبلوا فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله يبقى في نظام جديد في بيت جديد في عهد جديد في شعب جديد هو الشعب المؤمنين بالمسيح له المجد إلهنا الحقيقي ومخلص نفوسنا ده البيت فمعلمنا بولس لخصها في كلمتين صغيرين مهمين قوي بيته نحن احنا بقى بيته لما تسأل فين بيت ربنا بيت ربنا هم شعب ربنا مين شعب ربنا دلوقتي هم المؤمنون باسمه الذين ولدوا ليس من جسد ولا من مشيئة رجل ولا من مشيئة دم لكن من الله ولدوا ولدوا ازاي بالإيمان والمعمودية والحياة المقدسة أما المسيح فكابن على بيته وبيته نحن إن تمسكنا خلي بالكم بالآية دي بثقة الرجاء وافتخاره ثابتة إلى النهاية أصل اليهود كان عندهم اعتقاد إحنا بيت ربنا مهما حصل مهما عملنا ملوش يسيبنا إحنا بيته يعني أتجاوز وأقول غصب عنه إنما طلع أن ربنا لا يفرض عليه شيء طبعا فقال طب بيتكم يترك لكم خرب فعشان كده معلمنا بولس عاوز ينبهنا ويقول ايه بيته نحن ان تمسكنا لان اليهود لم يتمسكوا بان يظلوا شعبا مختارا رفضوا المسيح له المجد صلبوا المسيح فخسروا كل حاجه فاحنا هنفضل بيت ربنا ان تمسكنا فكلمة انت مسكنا دي مفيدة قوي في الرسالة دي لأن الناس كانت بدأت تتشكك وتفكر ترتد ترجع تاني تبقى يهود فقال لهم انتوا طول ما انتم مسيحيين تؤمنوا بالمسيح كإله وحاطين المسيح في مكانة أعظم وأرفع من موسى جدا طول ما انتم متمسكين بالإيمان ده تبقوا بيت ربنا إنما لو هتتراجعوا وتتمسكوا بالبيت القديم ويبقى موسى هو كبير البيت في نظركم يبقى تركتم العهد الجديد وما بقيتوش بيت ربنا بيته نحن إن تمسكنا بثقة الرجاء وافتخاره ثابتة إلى النهاية يبقى كلمة إن تمسكنا توحي إن فعلا في ضغط في اضطهاد في موجة ارتداد ففي ناس ما عادتش متمسكة بالإيمان ثقة يعني إيمان فقال اللي هيفقد إيمانه ورجاؤه في المسيح ومش هيمسك فيه حتى لو كان ابتدى صح هيضيع مش هيبقى بيت ربنا ما هيخسر ربنا بيته نحن إن تمسكنا بثقة الرجاء ثقة الرجاء دي كلمة جميلة يعني إيه كلمة ثقة يعني إيمان الإيمان هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى الرجاء والإيمان كلمتين دايما ماسكين إيدين بعض ليه؟ لأن الإيمان معناه أنا بثق في حاجة أو في شخص ربنا له المجد وأنا مش شايفه ولأني بثق فيه بترجاه برجوه بنتظره فكلمة إيمان وكلمة رجاء تلاحظوا ما ينفصلوش عن بعض أبدا الإيمان هو الثقة والرجاء هو الانتظار والعشم والأمل يعني كلكم عندكم إيمان بربنا يسوع له المجد فبتصلوا راجين استجابته يبقى في رجاء مبني على الإيمان كلكم عندكم إيمان إن في حياة أبدية يثق في حياة أخرى مستنيانا فعندنا رجاء نوصل للحياة الأبدية فتلاحظوا موضوع الإيمان وموضوع الرجاء واحد المسيح هو رجائنا وهو إيماننا الحياة الأبدية هي رجائنا وهي إيماننا واخدين بالكم واحد بيثق في قوة الصلاة فيرجو من الصلاة الاستجابة بيصلي راجيا الاستجابة ليه لأنه بيثق في قوة الصلاة فما تقدروش تفصلوا أبدا كلمة الثقة عن الرجاء عادة فبيقول بيته نحن إن تمسكنا بثقة الرجاء يعني ايه الرجاء الذي له الثقة يعني ببساطة ان تمسكنا بالإيمان والرجاء اللي ابتدينا بيه ما هو الناس دي اتعمدت والناس دي أمنت بالمسيح له المجد وعشان كده بقوا مسيحيين لما بعضهم النهاردة ابتدى يشاور نفسه بسبب الاضطهاد الشديد والتيار اليهودي الجامد بيشككوهم في المسيح بيقولوا لهم لا موسى أهم موسى أعظم آه، انتوا هتخسروا كهنوت اليهودي مش هتدخلوا هيكل سليمان تاني هتتحرموا من الذبايح بيشككوهم فالحزب حزب ترجعوا للي سبتوه تمسكوا بإيمانكم إن تمسكنا بثقة الرجال وافتخاره ثابتة إلى النهاية يعني خليك ثابت لآخر يوم دي ترد على المعتقد اللي عند البعض لما يقولوا اللي آمن لا يمكن يرتد طب ليه بيقول إن تمسكنا وليه يقول خليك ماسك وثابت إلى النهاية معنى كده في ناس هتمشي وترجع تاني دخلت الإيمان المسيحي وارتدت عنه تاني احنا بنعتبر رسالة العبرانيين كلها رسالة للمرتدين يعني للي بيفكروا يرتدوا عن الإيمان فعشان حد يقول انه المؤمن لا يرتد ابدا ده كلام مش ماشي مع الكتاب ده في آية صريحة هيقولها لسه بولس قدام في العبرانيين يقول أما البار فبالإيمان يحيا وإن ارتد يعني حاطط احتمال لا تصر به نفسك فعشان كده الواحد يفضل دايما حريص انه يفضل ماسك في ربنا وفي ايمانه لاخر لحظه لان في ناس امنت وابتدأت حياتها مع ربنا وبعد شوية زاغت تراجعت ارتدت بعدت فمعلمنا بولس بيحذرنا ضمنيا بعد ما بيقول لنا في فرق كبير قوي بين تبعيتنا للمسيح وبين تبعيتنا لموسى موسى كان خادم على بيته المسيح صاحب البيت موسى كان جزء من البيت المسيح الكل في الكل ابن على بيته فكرامة المسيح أعظم جدا واحنا هنفضل بيته ان تمسكنا بثقة الرجاء وافتخاره طب احنا اتعلمنا ان الافتخار ده حاجة مش صح الافتخار بالامور البشرية خطية يعني لما تفتخر انك انت كويس لا دي حاجة مش كويسة انما لما تفتخر بربنا دي حاجة حلوة الكتاب يقول من افتخر فليفتخر بالرب يعني ايه يعني لما يجي واحد يقول يا سلام ربنا ده حلو قوي بيحبنا قوي لغاية كده هو بيفتخر بس مش بيفتخر بنفسه مش بيقول انا كويس بيقول ربنا حلو بيقول ربنا جميل ربنا فدانا ربنا خلقنا ربنا عمل كل حاجة حلوة هو يفتخر بعمل الله ولا ينسب شيء لذاته طب ومال والافتخار هنا مبني على الإيمان ومبني على الرجاء فكان المسيح من دول بيفتخر أو بيعترف بإيمانه القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص لغاية النهاردة لما حد يتعمد بيؤمن ويعترف يعترف بقانون الإيمان وإن كان طفل الإشبين بتاعه بيقول الإيمان بالنيابة عنه ويسلمه الإيمان فهذا الاعتراف أو الافتخار بتاع الإيمان أؤمن برب واحد ويقول كل حاجة لازم يثبت فيه للنهاية لأنه لو تزعزع هذا الإيمان خرج من البيت وفقد كل حاجة نرجع تاني نراجع يبقى الجزء الأولاني من أصحاح ثلاثة عمل مقارنة بين موسى كرجل العهد القديم وبين المسيح له المجد وسيط العهد الجديد وقال الفرق كبير قوي في الكرامة والمجد مع كل مجد موسى إنما موسى كان عبدا امينا اما المسيح الهنا فهو الابن الكلمه المتجسد هو الرب الامين في كل عمله واحنا بيته الجديد احنا كمؤمنين بالمسيح له المجد بيته نحن ان تمسكنا بثقه الرجاء وافتخاره ثابته الى النهايه لذلك تلاحظوا بقى معلمنا بولس في حته جميله قوي يمزج دايما العقيده بالحياه الروحيه يمزج الشرح اللاهوتي بالتطبيقات العملية احنا ما عندناش لاهوت منفصل عن حياتنا يعني قاعد يكلم هو دلوقتي في شيء يبدو للبعض انه نظري الفرق بين موسى والمسيح مين اعظم مين يمشي ورا مين مين بيته الحقيقي دلوقتي بيت ربنا انهي اليهود ولا احنا دي شكلها كده مقارنات لاهوتية او او البعض يعتبرها نظرية انما معلمنا بولس ما عندوش كده ده هو هيخلص من الكلام ده إلى شيء أنه خلي بالكم حاسب على روحك يعني شوفوا هينقل الكلام من المستوى الفكري إلى المستوى التطبيقي فيقول لذلك كما يقول الروح القدس اليوم إن سمعتم صوته فلا تقس قلوبكم كما في الإسخاط يوم التجربة في القفر هينقل إلى رسالة تطبيقية عاوز يقول للناس إيه حاسبه أجدادكم زمان اليهود عدوا من البحر وشافوا البحر واقف سور مية والسحابة فوق راسهم وعمود السحاب بيبقى عمود نار بالليل شافوه بعينيهم والسما نزلت أكل بعينيهم شافوها وبلسانهم دقوها والصخرة طلعت مية قدام عينيهم وشربوا من المية دي كلها وفي الآخر حصل إيه ما وصلوش كنعان ليه عشان اللي قاله ربنا اليوم إن سمعتم صوته لا تقس قلوبكم كما في يوم السخط أو الإسخاط يعني إيه عاوز يقول لنا اوعوا تبقوا زي أجدادكم بيكلم ناس في الأصل يهود ما تنسوش فأجدادهم هم فعلا اللي مشوا حاجات حلوة جدا في رحلة مع ربنا وجم في نص السكة وتراجعوا وأنكروا وأسخطوا ربنا أسخطوه يعني أغضبوه عملوا سخط خلوا ربنا يغضب عليهم ليه بقوا يعملوا عجل ذهبي ويعبدوه ولسه الصخرة بتطلع مية يعني حاجة منتهى قلة الإيمان وكان السبب إيه حسب تعليم الكتاب قساوة القلب طب وهي قسوة القلب دي بإرادتي ولا مش بإرادتي لا بإرادتك عشان كده تيجي الوصية اللي في العهد القديم تتكرر في العهد الجديد وصية مهمة قوي اليوم إن سمعتم صوته لا تقص قلوبكم حاسب لأن دول بتوع زمان سمعوا صوت ربنا وقسوا قلبهم وبسبب قساوة قلبهم هلكوا إنما تقدر تقول ربنا أثر في خدمتهم أبدا ده ربنا عمل معهم معجزات ما فيش شعب في التاريخ شاف قدام وبسبب قساوة قلوبهم انطبق عليهم الكلام لهم عيون يبصرون ولا يبصرون لهم آذان يسمعون ولا يفهمون ليه؟ لأن قلب هذا الشعب قد غلظ وثقلت آذانهم وطمست عيونهم مش عاوزين يسمعوا ولا يفهم مع أن الحقيقة واضحة زي الشمس أكتر من الشمس ومع هذا برضو في نوع من القسوة قلب حجر فالتوجيه كتابي أو التنبيه هنا حاسبوا يا جماعة اللي بيفكروا يرتدوا حاسب تأسي قلبك حاسب تعند الحقيقة واضحة وربنا يسوع له المجد جه خلصنا ويفدينا فأي عقاب أشر يستحق من داس دم العهد الجديد دي لسه هيقولها أو زي ما قالها في صحاح اتنين هنا يقول إن كانت الكلمة بتاعت العهد القديم قد صارت ثابتة وكل تعدي ومعصية نال مجازاة عادلة كيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصا هذا مقداره يعني احنا معروض علينا خلاص أعظم جدا من خلاص العهد القديم بتوع العهد القديم الخلاص بالنسبة لهم ايه يخلصوا من العبودية اللي في مصر يخلصوا من الذل اللي في مصر إنما كم يوم ويموتوا برضه زيهم زي غيرهم إنما احنا معروض علينا خلاص مش من العبودية اللي في الأرض من جهنم خلاص من الموت خلاص من عبودية الشيطان والشر خلاص أن هذا مقداره فلو احنا أهملنا هيحصل لنا زي اللي حصل لهم زمان كما يقول الروح القدس الروح القدس دي قالها امتى لأن نفس الآية دي هيجي في الصحاح بعد كده يقول كما يقول داود طب هو داود ولا الروح القدس دي تؤكد فكرة الوحي عندنا انه الكتاب المقدس هو انتاج مشترك بين روح الله والانبياء والرسل يعني ايه يعني ممكن تنسب نفس الآية مرة إلى النبي باسمه ومرة إلى روح ربنا هي نفس الآية الآية دي داود قالها إنما المرة دي بيقول كما يقول الروح القدس طب ومال ما هو داود تكلم بالروح ودي اللي شرحها معلمنا بطرس في رسالته قال تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس يبقى اللي بيتكلم النبي لكن اللي بيسوق روح ربنا فيبقى عمل مشترك وعشان كده عندنا الوحي معصوم من الخطأ لأنه كلمة الله بالحقيقة إنما النبي ذاته أو الشخص ذاته مش معصوم من الخطأ لكن الكلمة اللي بيقولها الروح القدس على فمه دي كلمة ربنا ما فيهاش خطأ كما يقول الروح القدس اليوم إن سمعتم صوته فلا تقس قلوبكم كما في الإسخاط يوم التجربة في القفر حيث جربني أباءكم اختبروني وأبصروا أعمالي أربعين سنة لذلك مقدت ذلك الجيل وقلت دائما انهم دائما يضلون في قلوبهم ولكنهم لم يعرفوا سبلي حتى اقسمت في غضبي لن يدخلوا راحتي ده بيحكي لنا اللي حصل وجايب لنا النص من العهد القديم عشان يقول لنا ايه ابائكم مشوا في البريه وجربوني هنا جربوني ساعات واحد يسال يقول هو ربنا يحب نجربه ولا لا لو هنجربه بعدم إيمان طبعا لا تبقى خطية لا تجرب الرب إلهك عدو الخير جه للمسيح يقول له ما ترمي نفسك والملائكة تشيلك قال له مكتوب لا تجرب الرب إلهك إنما في فرق بين إنك تدوق خبرات مع ربنا زي كلمة هاتوا العشور وجربوني جربوني هنا مش بعدم إيمان يعني شوف هعمل معاك إيه ده دي فيها إيمان لما الواحد بيطلع من العشور يعني يدي عشوره لربنا او اكتر وعنده ايمان انه في بركة هتحصل فالتسعة من عشرة هتبقى اكتر من العشرة من عشرة دي فيه ايمان هنا ربنا ما يزعلش لما تجربه هنا تجربه بمعنى ايه تختبره تختبره برضه مش بتمتحنه لا بتدوقه بتعمل معاه خبرات بتكون خبرات معاه لان ربنا امين في كلامه انما واحد يرمي نفسه في الغلط وبعدين يقول اشوف ربنا هيعمل ايه لا هي دي بقى اللي ينطبق عليها لا تجرب الرب الهك فهم جربوا ربنا بمعنى غاظوه بمعنى حبوا يحطوا اله بديل قصاد ربنا يقولوا طب ورينا لو انت موجود هتعمل ايه بقى شوفوا بقى الكلام طبعا دي خطيه شديده جدا دي مش خبرات روحيه لا ده ده تحدي لربنا ده عدم ايمان ما يعملوا عجل ذهبي ويغيظوا ربنا فيقول أسخطوني يوم القفر يوم التجربة وبعدين ملخص حياتهم ايه اختبروني وأبصروا أعمالي أربعين سنة يقصد أنهي أربعين سنة بتوع البرية بتوع سينا من ساعة ما خرجوا من مصر لغاية ما وصلوا كنعان كانوا أربعين سنة موسى كان 80 سنة وصل على باب كنعان كان 120 سنة وبعدين راح السماء ما دخلش كنعان يشوع هو اللي دخله أربعين سنة بي بي بيعذبوا ربنا بيشوفوا منه حاجات حلوة كتير وهم بيعندوا وكل شوية يقولوا طب نرجع مصر طب ايه اللي طلعنا الصحراء ده مش مرة ده عشرات المرات كل شوية يرجعوا يقولوا كده مع كل الخير اللي شافوه بعينيهم يقول لذلك مقدت ذلك الجيل هو بقى ضمنيا عاوز معلمنا بولس يجيب الشاهد ده ليه عشان يقول لهم ربنا عرفنا من سفر من أصفار التوراة والتثنية بالذات أنه خلاص هو مش هيكمل مع اليهود لأنه اليهود هم اليهود كما كان هكذا يكون يمشوا خطوة ويرجعوا خطوات ويعذبوا ربنا وربنا يطول باله يطول باله في الآخر يقول ما فيش فايدة فيهم ما فيش فايدة فهنا الكتاب العهد القديم نفسه يعلن رفض الله لليهود مش احنا بس اللي بنقول كده ده اللي يدرس العهد القديم بدقة يكتشف ان العهد القديم هو ذاته بيشهد على اليهود مش لصالح اليهود فأدي آية مثلا تقول لذلك مقدت ذلك الجيل وقلت إنهم دائما يضلون في قلوبهم من ضلال لضلال ليه قساوة القلب ولكنهم لم يعرفوا سبلي أو لأنهم لم يعرفوا سبلي مش فاهميني برضه بعد كل السنين دي مش عارفين مش عارفين يثقوا فيا مش عارفين يتكلوا عليا مش عارفين يصدقوا كلامي مش عارفين يسمعوا كلامي عشان يرضوني أنا أقول لهم كل لما هتمشوا ورايا هفرجكم كل الشعوب هتخضع عليكم هورثكم كل الأرض واديكم العمر والخير والبركة وبعدين يرجعوا يقولوا لا ربنا خلى بينا فين موسى طب نرجع عند قدور اللحم في مصر خسارة البصل والكرات اللي في مصر وقعد يقولوا كلام ضعيف ومهين لربنا له المجد فيقول حتى أقسمت في غضبي لن يدخل راحتي يعني ربنا له المجد في الآخر أقسم لن يدخل راحته دي كانت نبوة أخرى تؤكد أن اليهود مرفوضين من ربنا قال خلاص ما لهمش راحة لن يدخلوا راحتي بالنسبة لهم كانت تعني مش هيدخلوا كنعان اللي خرجوا من مصر دول مع كل اللي عملوه مش هوريهم كنعان ومعاهم موسى كمان طبعا كمان قولة موسى ما يدخلش كنعان دي لوحدها تؤكد انه مع عظمة موسى هو خادم في بيته حتى كنعان لم يرثه يعني اليهودي لما يجي يقارن موسى بالمسيح نقول له ده موسى ما دخلش كنعان حتى مش هنقول لك دخلنا السما سما ايه ده موسى ما عرفش يدخل شعبه كنعان بنفسه انما مسيحنا والهنا واخدنا من الارض على السما على طول موسى مات اما مسيحنا لا يموت موسى عبد أما مسيحنا هو السيد هو الإله هو الرب حتى أقسمت في غضبي لن يدخل راحتي ده دي لسه هشرحها بتفصيل لصاحب الجاي وانظروا أيها الإخوة ألا يكون في أحدكم قلب شرير احنا بقول لكم بيقلب بقى من الجانب الفكري إلى الجانب التطبيقي فبيقول حسبوا ناس لحسن انتوا كمان تعملوا زي ما اليهود عملوا تبقوا دقتوا ربنا ودقتوا جمال ربنا ودخلتوا في حياة وعهد جديد مع ربنا وبعدين تأسوا قلبكم تاني هينطبق عليكم اللي انطبق على اليهود اليوم إن سمعتم صوته لا تقص قلوبكم فانظروا أيها الأخوة ألا يكون في أحدكم قلب شرير بعدم إيمان في الارتداد عن الله الحي بان قوي غرض الرسالة في الآية دي يبقى هو بيحذرهم من أن يرتدوا عن الله بقلب شرير يظلل عدم الإيمان فيبقى معلمنا بولس كل غرض يثبت إيمانهم عشان ما يرتدوش وقال لهم مرتبط بعدم الإيمان كلمة قلب شرير أو قلب قاسي فرعون مثلا قيل أن قلبه كان قاسي جدا ليه؟ تخيل واحد بيشوف كل يوم معجزة من موسى معجزة قدام عينه وبعدين يعند يعند ويقول أنا ربنا زي ربنا بتاعكم هتقولي الصحراء يعملوا زي ما موسى بيعمل الصحراء بعد شوية يخيبوا ومش قادرين يباروا يباروا موسى في اللي بيعمله طبعا ومع كده يعند ويتحدى ربنا فكان فرعون مثل لقساوة القلب يعني اليهودي من دول شاف قسوة قلب فرعون ونتائجها شاف فرعون بيغرق وشاف جثته على الأرض على البحر بعد كده فرعون وكل جيشه غرقوا في البحر بسبب قساوة قلوبهم كان درس لليهود من بداية رحلتهم حزب الناس دي شافت معجزات قد كده وما اتعظتش وما عرفتش تخاف من ربنا فحزبوا من قسوة القلب ما تفوتش سنين واليهود يبقوا كلهم قلبهم حجر ويعملوا أوحش من اللي عمله فرعون في موسى فهم كمان يهلكوا انظروا انظروا يعني تحرص احترسوا أو راجعوا نفسكم أيها الإخوة ألا يكون في أحدكم قلب شرير بعدم إيمان في الارتداد عن الله الحي كلمة الارتداد تؤكد أنه بدأ بإيمان وارتد عن الإيمان يبقى الواحد بينا لازم يخاف على نفسه مهما كان ليك إيمان حلو اثبت تمسك بما عندك لئلا يأخذ أحد إكليلك كمل أيامك في الإيمان احنا نقول ايه في القداس أما نحن رب على الأرض احفظنا في إيمانك وانعم لنا بسلامك إلى التمام إلى النهاية حافظ علينا جوه الإيمان يا رب لغاية ما نخلص أيامنا على خير لأن اللي يبتدي بإيمان ويخرج منه كأنه ما خدش حاجة يبقى ضيع كل اللي عمله قلب شرير بعدم إيمان في الارتداد عن الله الحي أنا هختم بالآية الجميلة دي بل عظوا أنفسكم كل يوم ما دام الوقت يدعى اليوم لكي لا يقسى أحد منكم بغرور الخطيه معلمنا بولس قال معنى جميل قوي قال ايه اوعظ نفسك بنفسك ما هو في كلام كتير قوي في الوعظ انت سمعته قبل كده بس اللي بيحصل ان الواحد يسمع وينسى فيقوم قلبه ينشف طب تعمل ايه تاني اوعظ تاني او اسمع وعظة تاني طب كل يوم هتسمع وعظة ازاي كان زمان ما عندهمش بقى كاسيتات و... واغابي وحاجات كده انما كان يقول لهم عظوا انفسكم كل يوم معناها انت اوعظ نفسك انت فهمت الحكاية عرفت الخطورة عرفت المسؤولية ان ممكن قلبك ينشف فترتد كل يوم فكر نفسك بالحكاية دي آية جميلة قوي عظوا أنفسكم كل يوم ما دام الوقت يدعى اليوم يعني إيه طول ما لسه بتقول النهاردة يعني لسه فيك نفس يعني لسه في أيام يعني لسه في عمر اوعظ نفسك لأنك لو بطلت تفكر نفسك يقسى أحد منكم بغرور الخطية القلب ده زي الأرض لو كل يوم ما تسقاش شوية مية تنشف تجف تحجر وتلاقي نفسك بتتشكك في ربنا ده كان معانا ناس خدام بيخدموا ربنا وبيحبوا ربنا وبيبشروا بربنا سافروا بلاد ما فيهاش إيمان تشوفهم بعد عشرين سنة تلاقيهم ملحدين مثلا ايه اللي حصل ايه اللي حصل قلبهم اتأسى قلبهم بقى حجر ليه ما كانش في وعظ ما كانش في تعليم ما كانش في غذاء روحي فالأرض حجرت ونشفت وشققت طبعا ما فيش ثمر بقى شخص مختلف تقول هو ده اللي كان في يوم من الأيام خادم ده اللي كان مواظب على التناول وعلى الكنيسة وعلى الخدمة وعلى طب ايه اللي جراله اهو ارتد اهو ارتد عن الإيمان ازاي لأن قلبه نشف نشف ليه لأنه بطل يراجع اللي سمعه قبل كده بطل يقرأ الإنجيل بطل يفهم رسالة ربنا عاوزين نحفظ الآية دي عظوا أنفسكم كل يوم ما دام الوقت يدعى اليوم أصل هيجي وقت خلاص هتخلص الفرصة مفيش مجال تسمع وعظ لأنك خلاص كده العمر خلص إنما طول ما في عمر وطول ما في وقت عظوا أنفسكم كل يوم ما دام الوقت يدعى اليوم لكي لا يقصى السين قساوة أحد منكم بغرور الخطية دايما الأساوة معاها كلمة غرور دايما اللي تلاقيه قلبه حجر ما عندوش إيمان وتبقى الحقيقة واضحة قصاد عينه ومتشكك فيها دايما ده مصحوب بكبرياء بغرور الشخص المتواضع قريب جدا للإيمان يقبل بسهولة جدا الإيمان زي الطفل الصغير إيمانه بسيط وسريع إنما ربنا يسوع له المجد نفسه يقول إيه أحمدك أيها الآب لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلمتها للأطفال إيه اللي معطل الحكماء والفهماء إن هم يفهموا إن قلبهم قاسي بغرور الخطية لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين